السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي يسر لعباده المتقين إلى مرضاته السبيلة ووضح لهم طريق الهداية وجعل اتباع الرسول عليها دليلا واصطفاهم لعبوديته فكانوا نعم العباد له ولم يتخذوا من دونه وكيلا فكتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه لما رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أحمده سبحانه وتعالى أن أقام في زمان الفترات من يكون ببيان سنن المرسلين كفيلا أحمده على أن جعل في هذه الأمة طائفة لا تزال على الحق ظاهرة لا يضرها من خزلها ولا من ناوأها ولو اجتمع الثقلان على حربها قبيلة فهم يهدون من ضل إلى الهدى ويبصرون بنور الله أهل العمى ويصبرون منهم على الأذى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أشهد بها مع الشاهدين وأجعلها عدة عند ربي إلى يوم الدين وأشهد أن الحلال ما أحله وأن الحرام ما حرمه وأن الدين ما شرعه وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة أرسله الله تبارك وتعالى رحمة للعالمين وما حجة للسالكين وحجة على الخلق أجمعين فهدى الله به فهدى الله تبارك وتعالى به الناس إلى من النور إلى من الضلالة إلى النور وأخرجهم من الظلمات إلى النور بفضله وكرمه ومنه على عباده أحبتي في الله ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى مع الصراع مع الشهوات وبفضل الله في كل حلقة من الحلقات بناخد سبب من الأسباب اللي بتجعل الإنسان بيسقط في بحار الشهوات ونحاول بقدر المستطاع ان احنا نضع حلول لهذه المشكلة او حل لهذا السبب لان دايما الاسباب هي اللي بتخلي كتير جدا جدا من الناس بيقعوا في هذه الشهوات احنا بفضل الله النهاردة مع مشكلة من المشكلات دايما اللي بتقابل شبابنا وبتقابل بناتنا انا بخاطب النهاردة شبابنا علشان يخرجوا من مشكلة الشهوات من هذا السبب بالذات يعني يتركوا هذا السبب بالذات وبرضه اخاطب ابائنا علشان احنا محتاجين النهارده ان ابائنا وامهاتنا يمدوا ايديهم لينا ويساعدونا في تخليص هؤلاء الشباب من هذه المشكلة اللي دايما بتقابلهم سبحان الله أنا كنت محضر عنوان جديد أو سبب جديد من الأسباب اللي بتخلي كتير جدا من شبابنا بيقع في الشهوات ولكن سبحان الله الاتصال عجيب منذ أربع أو خمس أيام حاولت بقدر المستطاع ان انا اغير طبعا عنوان الحلقه تماما واتكلم على اعظم سبب من الاسباب اللي تخلي شبابنا بيقع في الشهوات الا وهي صاحب السوء وهذه المشكله أو هذا الدرس بدأ من اتصال كان اتصال عجيب شاب من القاهرة من عين شمس كلمني وقال لي أنا كنت من أيام تسمح لي الأول أنا أتكلم معاك دقايق قلت له اتفضل فقال لي أنا كنت من أيام عمال أسمع ليك درس على النت وكنت بتتكلم فيه عن قصة عجيبة القصة دي وقعت عندنا في المنصورة قصة لثلاث شباب اجتمعوا والعياذ بالله على المعصية كعادة كثير من شباب المسلمين للأسف ولا حول ولا قوة بالله دايما بيكونوا عون البعض على معصية الله عز وجل الثلاثة اتجمعوا مع بعض شربوا مخدرات للأسف عقولهم غابت فكروا ان هم يطلعوا اسكندرية بالفعل طلعوا اسكندرية وفي الطريق العربية عملت حادث دخلت في شجرة اتنين ربنا تبارك وتعالى نجاهم لعل يكون هذا الحادث آية وعبرة لهم وواحد منهم دخل المستشفى عمل إجراءات فحوصات الحمد لله مفيش حاجة روح البيت فسبحان الله لما روح البيت وجد أهله عليه بعض العلامات غريبة الولد بدأ وشه زرقي جدا الجسم بيزرقي جدا جدا جدا في تغير في النفس في سرعة في ضربات القلب طلعوه بسرعة على المستشفى طلعوه بسرعة على المستشفى فالدكتور قال لهم كالتالي ان في حلقة من حلقات العمود الفقري انخرجت من مكانها فقطعت النخاع الشبكي لهذا الشاب النخاع الشوكي اتقطع فلو ربنا سبحانه وتعالى قدر لهذا الشاب الحياة هيعيش مشلول شلل رباعي سبحان الله ظل هذا الشاب في طريح الفراش لمدة شهرين سبحان الله ربنا يسر له راح له مجموعة من الشباب الطيب أصحاب الخلق العالي وأصحاب الدين ما شاء الله ذكروه بالله تتذكر ذكروه بالصلاة بدأ يصلي ذكروه بالتوبة بدأ يتوب وظل هذه الفترة بفضل الله قريب جدا من الله سبحانه وتعالى لدرجة إن الشباب بيقولوا لي كنا بنروح له يا شيخ أحمد ونبدأ نكلمه وما يردش علينا فنخاف فبعد فترة يرد علينا يقول لنا معلش سامحوني أنا والله كنت بصلي وسبحان الله آه، هذا الشاب يعني بيقول لي احد شبابنا اللي كان معاه لاخر لحظه من لحظات حياته بيقول لي والله انا في اليوم اللي هو توفي فيه انا كنت دايما بذكره بلا اله الا الله وهو كان دايما يقول لي بفضل الله هي مش غايبه عني وظل هذا الشاب يردد لا اله الا الله الى ان قبضه الله سبحانه وتعالى ولكن الشاب ده كانت في وقفه معاه في حياته الوقفه دي ان هذا الشاب فضل حياه طويله جدا مع اصحاب السوء وفي اعز المواقف وفي أ- اكتر المواقف الشاب محتاج فيها زمايله تخلوا عنه ولم يبقى معه الا اصحاب الخير لم يبقى مع لم يبقى معه الا اصحاب الدين فلما ذكروه بالله تذكروا سبحان الله انا من اعظم الجنائز اللي شفتها في حياتي جنازه هذا الشاب في رقة القلوب في دمع العيون ما شاء الله قوة بالله جنازة كلها شباب والكل كان متأثر جدا جدا جدا الشاهد ان الشاب ده عرف فعلا وايقن قد ايه اصحابه كان سبب كان ممكن يكونوا سبب في هلاكه فقال آه، اخر وصية تكلم بها ان الشباب دول ما يحضروش جنازته سبحان الله كان امر عجيب الشاهد ان تدور الايام تدور الايام وانا في يوم من الايام يا دوبك بعدها بايام بسيطه داخل درس من الدروس عندنا في المنصوره فوجدت شاب لمحت شاب جاي من اقصى الشمال في المسجد جاي بيقابلني فبيقول لي عرفت اللي حصل قلت له ايه اللي حصل قال لي عارف فلان اللي كان مات من قيمه كام يوم في الحادثه قلت له اه قال لي زميله التاني اللي كان معاه خد جرعه مخدرات زياده مع اصحابه برضه ومات سبحان الله سبحان الله قال لي انا وقفت قدام المثالين دول المثال الاول اللي كان دايما بيأثر فيا انا شخصيا قد ايه فعلا اصحاب السوء اصحاب الخير نجوا هذا الشاب من طريق النار والعياذ بالله الى طريق الجنه بعد ما كان الشاب ده بعيد تماما كل البعد عن الصلاه بدا الشاب يصلي بعد ما كان بعيد كل البعد عن المولى سبحانه وتعالى عاد الى ربه تبارك وتعالى بعد ما كان بيسمع بيسمع عن التوبه في الاشرطه او غير ذلك دلوقتي هو ذات نفسه بيبشر التوبه فيما بينه وبين ربه تبارك وتعالى فقلت سبحان الله قد ايه بالفعل الصاحب مؤثر على صاحبه وسبحان الله يعني المثال الثاني مباشرة برضو الصاحب ده لم يتعظ لم يعتبر هو رأى بعينه أو حس أو سمع من أصحابه إن صاحبه ده دخل قبر واتقفل عليه الباب انتهت المسألة ما حدش أبدا من أصحابه وقف معاه في هذا الموقف وسبحان الله ظل برضه مع أصحاب السوء وسبحان الله ما هي إلا جرعة مخدرات زيادة وانتهت حياة هذا الشاب ومات بالفعل هذا الشاب نرجع تاني لصاحبنا بتاع عين شمس فاتصل عليا وقال لي انا كنت بسمع درس ليك على النت وسمعت فيه آه، هذه القصه وانا كنت دايما بسال نفسي طب دول اصحابه بهذه الصوره انا اصحابي مش كده انا اصحابي كويسين جدا معايا رجاله جدا معايا ما شاء الله رجاله زي الفل يعني يعني ما شاء الله يعني مش كده خالص ولكن دايما كان في هاجس دايما بيجي كنت دايما بقول لنفسي لعل علشان احنا ما شاء الله كويسين مع بعض والدنيا كويسه معانا خلاص ما فيش حد مننا ممكن يحصل مشكله مع التاني ولكن يا ترى انا عايز اعمل مشكله معاهم عايز اعرف اصحابي دول انا فعلا لو مت هيقفوا معايا ولا لا فقال لي انا كان ليا واحد صاحبي برضه من نفس الشله آه، كان هو آه، في كليه طب ولما قلت له آه، على اللي بيدور دايما في خاطري بعد ما سمعت القصه دي فقلت له انا عايز في قعده من القعدات اللي احنا بنقعدها مع بعض واحنا بنشرب مخدرات والكلام ده انا عايز اعمل موقف اختبر بيه اصحابي اشوفهم بالفعل هم رجاله معايا ولا لا انا لو مت دلوقتي هيفتكروني ولا لا انا لو اتحطيت دلوقتي في قبري واحد منهم هيقول يا رب اغفر له ولا لا انا عايز يا ترى اشوف اصحابي دول فعلا رجاله يحبوني ولا لا فقال لي آه، بدات اتفق معاه فقلت له انا هعمل نفسي ان احنا بنشرب حشيش مع بعض وبنشرب مخدرات مع بعض كلنا كعاده كل يوم آه، خميس بالليل وبعد واحنا قاعدين انا هعمل نفسي ان انا بموت وانت كحكم ان انت في كليه طب اعمل نفسك ان انت بتكشف عليا وقول لهم ان انا مت وعايزين نعرف رد فعلهم ايه كانت النتيجه والله احبابي بيقول وانا قاعد معاهم وانا قاعد معاهم عملت نفسي ان انا بشرب معاهم مخدرات كالعاده وسبحان الله بدات اقول اه قلبي انا حاسس بازمه مش عارف اتنفس اسوني مره واحده قمت واقع قدامهم يعني وقعت قدامهم مره واحده كده وقلت يا ترى اشوف اعمل ايه فسبحان الله يا ترى هم هيعملوا ايه يا ترى هيعملوا ايه واحد منهم اول كلمه قالها حش المصيبه دي من الشقه عندي صاحب الشقه حش المصيبه دي من هنا والتاني بيقول انا ماليش دعوه انا ما جبتلكمش مخدرات اللي جاب المخدرات فلان وده بيقول لا لا لا لا، انا ماليش دعوه انا دفعت فلوس بس اللي جاب مخدرات فلان واللي كان في الشقه فلان انا ماليش دعوه بالقصه دي ابعدوا عني وده يبعد عن ده وده يقول انا ماليش دعوه ده يقول انا ماليش دعوه وده يقول انا ماليش دعوه وفوجئت بعد كده بصدمه كبيره جدا جدا جدا ان كلهم بيجروا ويسيبوني في المكان ده وسبحان الله انا فوجئت بصاحب البيت كمان بيجري فقلت اكيد هو هيفكرهم بالصحبيه اللي كانت بينا العيش والملح اللي كان بينا الصداقه اللي كانت بينا الفسحات والخروجات اللي كانت بينا هيفكرهم بالحياه اللي احنا كنا بالفعل عايشينها مع بعض ولكن فوجئت ان هو طالع بسرعه بيقفل الباب ويقول انتوا هتسيبوا المصيبه دي عندي انا لا لا لا لا ماليش دعوه كلنا اشتركنا فيها تبقى المصيبة دي على الكل طيب نعمل ايه كل ده وانا بسمع بوداني للأسف من أصحابي اللي انا عشت طول حياتي بظن ان هم دول احسن وافضل رجالة ممكن يشيلوني في وقت شدة ففوجئت لقيتهم بيقولوا خلاص احنا دلوقتي علشان ما نقعش مصيبه كلنا واحنا داخلين على امتحانات والكلام ده احنا ناخده على طريق القاهره الاسماعيليه الصحراوي ونرميه ومحدش منا لا شافه بقى له اسبوع ولا نعرف عنه اي حاجه واخباره مقطوعه بقى لنا فتره فقمت وقلت لهم انتوا اصحاب معقول انتوا اصحاب فاول موقف اكون محتاجكم فيه تقولوا نرميه على طريق القاهره الاسماعيليه الصحراوي سبحان الله سبحان الله صحوبية ايه اخوة ايه اللي بينا اللي بينا كانت عبارة عن قعدة حشيش اللي بينا قعدة مخدرات اللي بينا اجتماع على معصية الله عز وجل انا النهاردة بريء منكم وانتوا ما تلزمونيش ابدا سبحان الله الموقف ده ممكن يتكرر مع كل واحد مننا وياما الموقف ده اتكرر وسمعنا عنه كتير اصحاب مع بعض كويسين جدا ولكن قصاد اول مشكله بيتخلوا عن بعض قصاد أول مشكلة بيتبرأوا من بعض فعلشان كده أنا قلت سبحان الله أمال دول لو وقفوا قدام ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة هيكون حالهم إيه؟ حالهم هو نفس الحال بالظبط اللي كان عليه الأصحاب دول يتبرأ بعضهم من بعض بل يلعن بعضهم بعضا قال الله عز وجل كلما دخلت أمة لعنت أختها سبحان الله مش دول اللي كانوا أصحاب في الدنيا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو انا النهارده قلت لا ماليش دعوه انت اللي كنت جايب المخدرات وده يقول لا ماليش دعوه انت اللي دفعت الفلوس سبحان الله فين المحبه اللي كانت بيننا وبين بعض تحولت لعداوه طب انا النهارده لما اشوف نوميس الكون اتغيرت والدنيا كلها اتغيرت تماما ونصب العباد ووقف العباد بين يدي الله عز وجل يا ترى اللي بيني وبينك هيكون ايه ده مثال حبيت استفتح بيه الحلقه بتاعتنا النهارده وانا عايز دلوقتي بسرعه علشان طبعا كالعاده الوقت بيجري بسرعه ويقولوا لي ما عادش الا خمس دقائق عايز بسرعه الحق بسرعه ااكد على بعض المعاني المهمه وانا في ظني ان انا لو قلت والسلام عليكم ورحمه الله واكتفيت بالقصه دي بس انا ظني ان هي هيكون لها اثر كبير جدا على حياتنا وعلى كتير جدا من شبابنا اللي لسه الى الان ما تخيرش صاحب يدله على ربنا ما تخيرش صاحب ياخد بايديه للجنه ما تخيرش صاحب يقول له انت غلطت توب لربنا سبحانه وتعالى للأسف إلى الآن الصحبية إلى الآن ما تدلش إلا على المعصية الصحبية إلى الآن ما تدلش إلا على البعد عن ربنا تبارك وتعالى علشان كده أنا عايز من البداية أصل أصل مهم جدا ما فيش حاجة ربنا سبحانه وتعالى خلقها في هذا الكون إلا وهي بتتأثر باللي حواليها أنا ممكن والله أنا عارف وأنا بكلمك دلوقتي وأنتي وأنتي والله وأنا بكلمك دلوقتي إن أنتي جواك خير كبير جدا وأنت جواك خير كبير جدا ممكن تقول لي زمان والله أنا كنت حافظ 13 جزء وأنت تقولي لي والله أنا فضلة كويسة جدا ولكن دايما مشكلتي في اللي حواليا أنا عايز أصل لك أصل مهم جدا قبل ما أفتح كلامي في الدرس النهاردة عايز أقول لك وعايز أقول لك ان كل حاجة في الكون دي ربنا تبارك وتعالى خلقها تتأثر باللي حواليها هضرب على ذلك مثال واحد بس وبعد كده نخش على أدلتنا الشرعية أنا لو عندي النهاردة عمود حديد حطيته في مصيف وسبته لمدة شهر يا ترى حاله هيكون إيه حاله هيكون إيه مع المية والرطوبة العالية والهواء هيتأثر أيوة طبعا هيتأثر طب هيتأثر للأحسن ولا للوحش لا للوحش طبعا ده هيصدي وبعد ما كان العمود أبيض وجميل وشكله حلو كده خلاص ده صدى وبقى لونه صعب جدا طيب ولو خدته بعد كده وجبت معاه لوح صنفرة صغير كده وشوية بوية صغيرة كده وخليت فيه مصاحبة بين فرخ الصنفرة وبين العمود صاحبوا بعض واحتكوا ببعض احتكاك قوي جدا وبعد كده الفرشة طلعتها وبدأت برضه أعمل مصاحبة بين الاتنين هيتغير أيوة هيتغير أنت كده وأنت كده بالضبط كده البيئة اللي حواليك أخبارها إيه أنت ممكن يكون جواه خير زي العمود اللي بيحمل كل معاني القوة وكل معاني الجمال في لونه وشكله ولكن لما كان الطبيعة اللي حواليه أو الواقع اللي حواليه مش كويس باظ بقى منظره سيء جدا جدا جدا انت كده وانت كده ممكن يكون من جواكي ما شاء الله لكم لا خير كبير جدا جدا جدا حرص على طاعة الله سبحانه وتعالى حرص على القرب من ربنا تبارك وتعالى بس المحيط اللي حواليك الدايرة اللي حواليك أرضك أرض سوء أرضك أرض سوء حتما ولا بد لازم نخرج منها ونذهب إلى أرض كذا وكذا فيها قوم بيعبدوا الله تبارك وتعالى نغرس نفسنا جواهم بصوا أحبابي الحجر الأسود اللي أنا أسأل الله تبارك وتعالى أنه يمن على كل المشاهدين إن هم يذهبوا إليه ويلتمسوه ويقبلوه ويمن الله تبارك وتعالى على الجميع بحج بيته الحرام الحجر الأسود النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه نزل الحجر الأسود أشد بياضا من اللبن وفي رواية من الثلج فسودته خطايا بني آدم والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحجر والركن ياقوتتان من يواقيت الجنة ياقوتتان من يواقيت الجنة ولولا أن الله طمس نورهما لأضاء ما بين المشرق والمغرب والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لولا ما مس الحجر من أنجاس الجاهلية ما مسه ذو عاهة إلا برئ يبقى إذا النبي ذكر في الثلاث أحاديث ثلاث أوصاف للحجر واحد لونه أبيض وجميل اتنين له نور تلاتة ربنا حط فيه خاصية ان اي مريض يلتمس الحجر يبرأ باذن الله عز وجل يا ترى اللي راح فينا وهناك في عند بيت الله الحرام وبص على الحجر هيشوفه ابيض لا هيشوف النور لا طب كم من مريض لمس الحجر ولسه مريض كتير امال ايه اللي حصل اللي حصل ان النبي في كل حديث من الاحاديث وضح ان الحجر اتغير بذاته لا بسبب ما كان يدور حوله قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما مس الحجر من أنجاس الجاهلية قال النبي صلى الله عليه وسلم طمس الله نورهما ليه للذنوب اللي كانت حوالين الحجر إذا كان الحجر الأبيض اسود مش عشان ذنب ارتكبه ولكن علشان الذنوب اللي كانت محيطة بيه فانت قلبك اخباره ايه بسبب الرفقة المحيطة بيك وانت قلبك اخباره ايه بسبب الرفقة المحيطة بيكي اكيد اتغير اكيد قلبك اتغير بسبب الرفقة المحيطة بيك رغم ان انت ربنا سبحانه وتعالى وضع فيك كتير كبير خارج من بيت كويس خارج من بيت دين ما شاء الله انت حاسس ان انت قريب من ربنا اكتر من صحابك كتير ولكن سبحان الله انت اتغيرت اتغيرت ليه اصل الواقع بتاعك واقع غلط الواقع اللي انت عايش فيه واقع سيء هضرب ليك مثال ونخش بسرعه على الادله بتاعتنا انا لو عندي النهارده انسان انسان وقع في برك الطين وعايز ينظف نفسه من الطين اللي لطخ جسمه كله فنادى على واحد جنبه وقال له انا عايز خرطوم ميه وهو قاعد داخل مستنقع الطين حط الخرطوم فوق راسه كده بالله عليك بالله عليكي ممكن ينظف انا اظن لا لا مش ظن ده يقين عمره ما ينضف ليه لانه داخل لسه المستنقع لازم تخرج الاول من المستنقع علشان تنضف كتير مننا جدا جدا جدا بيبقى محتاج انه يكون كويس ولكن دايما يقول لي انا بقوم وبقع اروح لربنا وبرجع انا مش عارف اعمل ايه اساله رفقتك اخبارها ايه يقول لي زي الزفت اقول له سبحان الله طالما هي بالصوره دي عمرك ابدا ما هتطلع خطوه لله سبحانه وتعالى علشان كده قاتل المئة نفس ده إنسان زي ما النبي ذكر قصته كما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رجل ممن كان قبلكم قتل 99 نفسا راجل قتل قتلة فقال عايز أتوب دلوني على أعلم أهل الأرض دلوه على عابد أنا ليا توبة قالوا لا مالكش توبة ده أنت قتلت 99 نفس فجاب رقبته وخلاص بقوا 100 نفس بعد كده عايز يتوب عايز يتغير زي ما أنت عايزة تتغيري عايزة تاخدي حجاب صح وانت عايز تتغير عايز تترك مثلا مخدرات او عايز بقى تبدا تحافظ على الصلاه كل ما تاخد خطوه لقدام ترجع فراح للعالم قال له ليه توبه قال له اه بس العالم ذكي العالم فطن العالم بيرى بنور الله عز وجل قال له بس انت عندك مشكله التوبه مشكلتها محلوله التوبه تب الى الله سبحانه وتعالى في اي وقت بس انت عندك مشكله ايه المشكله الاسباب اللي دايما بتخليك تقع في هذه الفتنه فتنه القتل انت عندك مشكله طب مشكلتي في ايه مشكلتك في ارضك اترك ارضك فانها ارض سوء واذهب الى قوم كذا فان فيها قوما يعبدون الله عز وجل بالفعل بالفعل بدأ هذا الشاب أو بدأ هذا الرجل يتوجه إلى هذه القرية سبحان الله وشوفوا بركة الصالحين يعني شوفوا بركة الصالحين أحبابي يعني سبحان الله في رواية أحمد في مسنده والرواية صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاتجه إلى القرية بقلبه مجرد التفاته بالقلب بس لقرية الصالحين خلاص هترك أرض الفساد هترك شلة الفساد اللي كانت دايما بتعوق بيني وبين الله سبحانه وتعالى هي الحجر اللي قدامي في طريقي مش عارف أتخطاه علشان أوصل إلى الله تبارك وتعالى سبحان الله أحبابي سبحان الله فالتفت بقلبه فمات اختصمت فيه ملائكة الرحمة ده لفظ أحمد فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب والشيطان عند رأسه ملائكة الرحمة تقول هو لنا هو لنا طب ليه قال فإنه أقبل على الله بقلبه ما خدش خطوة واحدة ده أقبل على الله بس بقلبه وملائكة العذاب تقول لا هو لنا فإنه لم يطع الله طرفة عين الشيطان في اليوم ده برضه بيقول لا لا لا لا ده بتاعي أنا إنه لي إنه لي طب ليه لأنه لم يعصيني أبدا فأوحى الله سبحانه وتعالى أن قيسوا بين الأرضين أرض الطاعة وأرض المعصية وشوف قد إيه ربنا تبارك وتعالى ممكن يغير لك نواميس الكون كله إذا في الفعل رجعت له تائب إذا بالفعل تركت الأسباب اللي كانت دايما بترجعك لبحر الشهوات اللي أنت واقع فيه إذا تركت أصحاب السوء اللي دايما بيدلوك على معصية الله عز وجل اترك أرضك فإنها أرض سوء فأوحى الله إلى هذه أن تقاربي الأرض دي تقاربي ولهذه أن تباعدي فوجدوه أقرب لأرض الصالحين فقبضته ملائكة رحمة هي دي بركة الصالحين هي دي بركة الصالحين سبحان الله سبحان الله وأنا دلوقتي بقول صاحبنا مات صاحبنا مات ولكن سبحان الله ربنا تداركه برحمته لأن أصحاب الخير كانوا قريبين منه ومات وهو يردد لا إله إلا الله علشان الصالحين كانوا قريبين منه أما أصحاب السوء أما أصحاب السوء ففضلوا على صاحبنا التاني لحد ما موتوه بجرعة مخدرات زيادة يا ترى يا شباب أنت هتكون مين فيهم أنت هتكون مين فيهم اتبرأ منهم دلوقتي يعني أنت عايز تقول لي أصيب أصحابي اللي تربيت معاهم أنا برضو مش هقول لك كده وهقول لك تعمل إيه معاهم ولكن أصبر عليا شوية علشان أقول لك أنت بالفعل قابل قابل إنك ممكن تفتن بسبب الأصحاب ممكن تفتني بسبب صحباتك النهارده معظم المشاكل دايما اللي بنقابلها انت ليه يا بنتي مش عايزه تحجبي اصل اصحابها يقولوا عليا ايه طب يا ابني انت في عربيتك كنت راكب مع اصحابك شغل قران لا لا لا اصل انا كل لما اجي احط شريط قران يديني شريط اغاني ما اقدرش اقول له لا دايما اي مشكله من المشكلات بتاعه الشاب يقول لي اصحابي اعمل فيهم ايه انا بقول اصحابك خد بالك منهم هيدلوك على ربنا والله هم دول نعم الاصحاب هيبعدوك عن ربنا ثبت رجلك الأول واغرس نفسك وسط الصالحين وثبت نفسك على طاعة الله وبعد كده خد بإيديهم وبعد كده خد بإيديهم لنفس الطريق اللي انت دقت حلاوته لنفس الطريق اللي انت دقت طعمه الطريق إلى الله سبحانه وتعالى أحبابي انت ليه مش خايف من أصحابك ده الأنبياء الأنبياء كانوا خايفين من, من الواقع بتاعهم كانوا خايفين من أصحابهم شوف موسى عليه السلام موسى عليه السلام كريم الله واحد من أولي العزم من الرسل لما خرج مع بني إسرائيل رايحين بيت المقدس وبدأ يأمرهم بطاعة الله ويأمرهم بدخول الأرض المقدسة يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة قالوا لا إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها انتوا بتعصوا أمر ربنا خايفين من الناس ومش خايفين من الله سبحانه وتعالى انتوا بتعصوا امر ربنا بتعصوا اوامر الانبياء انتوا بتبعدوا عن ربنا شوف سيدنا موسى اول ما شاف ان الواقع اللي حواليه واقع بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى قال ايه ربي ربي اني لا املك الا نفسي واخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين اجعل هناك حمايه ووقايه بينه وبينهم فرق بينه وبينهم اخشى ان ينزل العذاب عليهم فاكون معهم بص كده سيدنا ابراهيم إبراهيم خليل الرحمن خليل الرحمن واحد من أفضل الأنبياء والرسل بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه السلام دعا أباه دعا قومه ولما وجد إن هم لسه على الكفر قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي خاف خاف إنه يقعد معاهم هيهلك هيهلك لو قعد معاهم علشان كده ربنا سبحانه وتعالى بص أمر مين أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم النبي أطهر الناس قلب آه أمره أنه يترك هؤلاء ولا يجلس معهم ويتخير أصحاب الصلاح واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي وسبحان الله سبحان الله قد ايه ربنا سبحانه وتعالى ممكن يحفظك بالصالحين دول قد ايه ممكن حياتك كلها تتغير بالصالحين دول وزي ما ربنا غير نوميس الكون كله لرجل احب الصالحين زي قاتل المئة نفس قد ايه ربنا هيحفظك ويسددك ويعينك ويأيدك لو كان اصحابك اصحاب خير خد بالك لما ربنا سبحانه وتعالى يبدأ يكرر معنى معين في القرآن خد بالك ان ربنا سبحانه وتعالى يريد من هذا الأمر أمر جلل أمر عظيم لابد تاخد بالك كل يوم جمعة بتقرأ سورة الكهف وش معنى سورة الكهف فيها معنى ربنا تبارك وتعالى عايز يأكد عليه الله يريد أن يؤكد عليه بلاش عايز لأن طبعا فيها خطأ عقدي الله يريد أن يؤكد على معنى معين من سورة الكهف سورة الكهف فيها قصة سيدنا موسى ليه ما تسميتش موسى والخضر ليه تتسمى بأصحاب الكهف ليه دول بالذات أصل دول رفقة صالحة رفقة صالحة قال الله عز وجل إنهم فتية فتية آمنوا بربهم آمنوا اجتمعوا على الطاعة كانوا حريصين على الطاعة وقفوا أمام الدنيا كلها الواقع اللي حواليهم كله واقع فساد خافوا انه يقعدوا في واقع الفساد يفتنوا في دينهم خافوا ان ربنا ينزل عقوبة على اهل الفساد فتنال العقوبة هؤلاء الشباب خلاص قررنا نحن نبعد عن هذه الارض شوف قد ايه ربنا تبارك وتعالى غير نوميس الكون كلهم شوف قد ايه ربنا سبحانه وتعالى تولاهم بحفظه اول حفظ إنهم فتية آمنوا بربهم هم بذلوا طريق الإيمان واجتمعوا على طاعة الله يا شباب الرفقة الصالحة اتركوا أرضكم فإنها أرض سوء واذهبوا إلى أرض كذا فإن فيها قوما يعبدون الله عز وجل شباب طلعوا من أرضهم الواقع السيء أول فائدة وأول حفظ ربنا حفظ بالشباب اللي اجتمعوا على طاعة الله عز وجل وزدناهم هدى أول حاجة إن ربنا هيزيدك هدى وهيزيدك إيمان اتنين وربطنا على قلوبهم إذ قاموا خلاص قلوبهم أصبحت قلوب قوية قلوبهم لا تقف أمامها أبدا أي شهوة خلاص الشهوات دي بتتكسر على حصون الإيمان اللي موجودة في قلوب الشباب اللي اجتمعوا على طاعة الله عز وجل بعد كده خرجوا من أرضهم خرجوا من أرضهم ودخلوا الكهف وشوف حفظ الله المتوالي لرفقة كانت على طاعة الله عز وجل دخلوا الكهف سبحان الله الله لا يسلط الشمس عليهم حتى لا يصابوا بالعديد من الأمراض اللي ممكن تصيب الإنسان إذا تعرض لفترات طويلة من, من, من هذه الشمس ولكن تزاور عن كفهم ذات اليمين وتقرضهم ذات الشمال آه النور لازم يخش ليه؟ علشان البكتيريا والجراثيم والميكروبات لازم تموت بس الشمس ما تكونش متسلطة عليهم وده من حفظ الله عز وجل بعد كده بعد كده ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال علشان قرحة الفراش وده من حفظ الله عز وجل قال ابن عباس كان الله يقلبهم حتى لا تأكلهم الأرض وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط ليه الكلب باسط ذراعيه بالوسيط بره ليه أمان وأمن أي إنسان يعدي ويشوف كلب بهذه الصورة خلاص يبعد عن هذا الكهف وده أمان لأهل الكهف وخد بالك طب ليه الكافي ما يكونش جوه أصل الملائكة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل بيتا فيه كلب ولا تصوير وهؤلاء أقوام محفوظون من الملائكة بأمر الله سبحانه وتعالى يبقى الكلب ما يخشش جوه الكلب يفضل بره وبعد كده يظل في هذا المكان سنوات طويلة إلى أن يهلك الله عدوهم ويستخلف من بعد هذا العدو رجل دين رجل صالح علشان هؤلاء يخرجوا بعد ذلك إلى الأرض ليعبدوا الله في أمن وأمان قد إيه ربنا يحفظك لو كنت قريب منه قد إيه ربنا يحفظك لو كنت في رفقة صالحة مؤمنة قد إيه ربنا يحفظك لو كنت في رفقة مؤمنة تعينك على طاعة الله سبحانه وتعالى أشهر كلب في العالم نال هذه الشهرة برفقة الصالحين كلب أصحاب الكهف كلب القرية والقبيلة دي كان فيها آلاف من الكلاب لم يجد الله لم يجد الواحد منا ذكر لأي كلب من هذه الكلاب في هذه القرية إلا هذا الكلب إذا كان الله عز وجل كرم كلبا برفقة الصالحين فما بالك بتكريم الله لك إذا كنت مرافق للصالحين تخيل إذا كان ربنا تبارك وتعالى كرم كلب ليذكره في القرآن وكل قرن بعد قرن وجيل بعد جيل يقرأ هذه الصورة ويأتي على ذكر هذا الكلب ليجد أن الله رفع من شأن هذا الكلب ليه؟ لأنه كان مرافق للصالحين فتخيل قد إيه ربنا يرفعك ويرفع من شأنك ومكانتك وقدرك قد إيه ربنا يحميك ويسيد ويسددك ويعينك ويرفع من قدرك ويرفع من شأنك لو كنت من هؤلاء اللي الناس اللي بترافق بعض على طاعة الله عز وجل قال الله عز وجل ودي فائدة عايز أقول لك دايما عليها وأقول لك دايما عليها كل قصة ربنا تبارك وتعالى بيذكرها في القرآن المعنى اللي ربنا عايز ي... المعنى اللي ربنا يريد أن يؤكد عليه من وراء هذه القصة تجد دايما بعد القصة بعد القصة قال الله عز وجل أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك عايز تثبت زي ما ثبت هؤلاء ابدأ بالقرآن اتنين واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي اللي عايز يعيش حياة دين صح اللي عايز يكون قريب من الله صح اللي عايز دايما ربنا يفتح له الدنيا كلها ويحفظه ويأيده ويعينه ويسدده في دينه وفي دنياه وفي آخرته أصحاب الخير اصبر نفسك أمري من الله سبحانه وتعالى أن يرافق هؤلاء الصالحين أنت يا رسول الله أنت يا رسول آه أمر أن ترافق الصالحين أن ترافق الصالحين اللي كان منهم بلال وغيره من الصحابة اصبر نفسك يا محمد مع هؤلاء الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي اصبر نفسك مع هؤلاء إذا كنت تريد أن يثبتك الله تبارك وتعالى على طاعته وإياك إياك أن تترك صحبة الأخيار وتتوجه إلى صحبة الأشرار فقال الله عز وجل لنبيه محمد فأعرض عمن تولى عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا فرطا وقال الله عز وجل لنبيه موسى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترضى فترضى يا موسى إذا سرت مع هؤلاء إذا صاحبت هؤلاء إذا كان الأنبياء ربنا بينصحهم برفقة الصالحين إذا كان الأنبياء ربنا بينصحهم برفقة الصالحين إحنا محتاجين إيه إحنا محتاجين إيه وفي نفس الصورة في صورة الكهف ربنا تبارك وتعالى ذكر لنا صحبة تانية إنها صحبة موسى صحبة موسى الأولى للخضر وقد إيه ربنا سبحانه وتعالى علم موسى علما جميلا رائعا رقراقا بصحبة الخضر والصحبة التانية اللي رفعت صاحبها لمكانة عالية ما كان أبدا في لحظة من اللحظات أنه يتخيلها أن ربنا يرفعه من نطاق البشرية إلى نطاق النبوة إذ قال موسى لفتاه فتاه كما يقول جماهير المفسرين هو يوشع بن نون اللي كان دايما رفيق لموسى عليه السلام ثم جاءت بعد ذلك هذه الرفقة لتنمو في قلب هذا الفتى معاني الخير معاني الإيمان معاني الطاعة ليصطفيه الله تبارك وتعالى بعدما نظر إلى قلبه فوجد أنه صاحب أطهر قلب في هذا الزمان ليصطفيه للنبوة ليتولى شأن موسى عليه السلام من بعده وإذا كان أصحاب موسى أصحاب موسى تخلوا عن فتح بيت المقدس يأتي يوشع ابن نون بعد ذلك اللي كان نعمة الصاحب لموسى والله سبحانه وتعالى يفتح بيت المقدس ليوشع ابن نون قد إيه الدين ده فيه أسرار قد إيه ده الدين قد إيه الدين ده فيه أسرار بس لو نقف معاها كلب ربنا يرفعه علشان كان علشان كان مرافق للصالحين وكان عبد عبد عبد فتى الله قال فتى ربنا يرفعه ليكون نبيا من الأنبياء ويقر عينه صلى الله عليه وسلم أي عين يوشع بن نون بفتح بيت المقدس وهذا لم يحدث لموسى عليه السلام قد ايه رفقة الصالحين هترفعنا قد ايه رفقة الصالحين هترفعنا قد ايه رفقة الصالحين هتنفعنا وبالله عليكم تسمعوا الحديث ده بس انا عايزه عايزكم تسمعوه مش بودانكم اسمعوه بقلوبكم علشان تعرف قد ايه طول ما انت مرافق للصالحين ربنا تبارك وتعالى هينجيك ويعينك بس قبل ما تقول انا مذنب ازاي انتفع بالصالحين انا انسان كثير الخطأ ازاي انتفع بدول ده انا اخشى ان انا يعني تنزل عقوبة عليهم بسببي بس جالسهم والله هتنالك بركتهم روى الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة في الأرض سياحين فضلا يلتمسون حلق الذكر فإذا وجدوا حلقة ناس عمالين شلة الصالحة قاعدين مع بعض يقرأوا بعض الأحاديث قاعدين مع بعض يذكروا ربنا سبحانه وتعالى قاعدين مع بعض يتدرسوا مسألة فقهية قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين في الأرض فضلا يلتمسون حلق الذكر خد بالك من المعنى ده عشان هربطه بحديث ثاني دلوقتي يلتمسون حلق الذكر فإذا وجدوا حلقة نادى بعضهم على بعض هلموا هلموا هذه بغيتكم فيحفوا لهم بأجنحتهم حتى السماء الدنيا فيسألهم الله تبارك وتعالى وهو أعلم سبحانه وتعالى كيف وجدتم عبادي قالوا يا رب وجدناهم يسبحونك ويحمدونك ويكبرونك ويهللونك قال الله عز وجل ومما وماذا يطلب عبادي قالوا يا رب يطلبون الجنة قال الله وهل رأوها وهو أعلم قالوا لا يا رب قال فكيف إذا رأوها قالوا لكانوا أشد طلبا لها يا رب قال ومما يتعوذ عبادي قالوا يا رب من النار يتعوذون من النار خايفين من جهنم يا رب قال وهل رأوها وهل رأوها قالوا لا يا رب لم يروها قال فكيف إذا رأوها قالوا لكانوا أشد تعوذا وهربا وفرارا منها قال ومما وماذا يريد عبادي قالوا يستغفرونك يا رب فقال الله عز وجل أشهدكم ملائكتي أني قد أعطيتهم ما يرجون هديهم اللي بيرجوه هم بيرجوا إيه الجنة وأمنتهم مما يخافون خايفين من إيه من النار اسمع اسمع وغفرت لهم ذنوبهم قالوا أي رب قالت الملائكة أي رب فيهم فلان الخطاء ليس منهم فيهم فلان يا رب ليس منهم وفي رواية لأحمد فيهم فلان الخطاء راجل يا رب كان معدي جنب المسجد لقى ناس متجمعه بتقرا قران دخل قعد معاهم الخطاء صيغه مبالغه كثير الخطا كثير الخطا فيهم فلان الخطاء ليس منهم قال الله عز وجل هم السعداء الذين لا يشقى جليسهم بجلسه واحده يا رب تنجمني النار بجلسه واحده يا رب تديله الجنه بجلسه واحده يا رب تغفر تغفر له ذنبه ما هي دي البركه هي دي بركة الصالحين هي دي بركة الصالحين وأعظم بركة لهم يوم القيامة أعظم بركة لهم يوم القيامة هتشوف بركة عجيبة جدا لرفقة الصالحين قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث خرجه الطبراني في معجم الكبير أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب إنني لا أعلم أقواما يأتون يوم القيامة يأتون يوم القيامة على وجوههم النور لهم ثياب من نور على منابر من نور وفي رواية على منابر من لؤلؤ على يمين الرحمن ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء من قربهم من ربهم عز وجل قام أعرابي بسيط أمام هذا الوصف العجيب من رسول الله وقال يا رسول الله صفهم لنا جلهم لنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنهم أقوام من قبائل شتى من أماكن شتى ده من عين شمس وده من المعادي وده من مصر الجديدة وده من من منين وده منين سبحان الله من قبائل شتى اجتمعوا على ذكر الله يا بركة الصالحين ما شاء الله على بركة الصالحين علشان كده كان سيدنا النبي الأمين صلى الله عليه وسلم يقول كما روى أبو داود في السنن بإسناد صحيح قال بإسناد حسن قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن أجلس مع قوم يذكرون الله من بعد الفجر إلى طلوع الشمس أحب إلي من الدنيا وما فيها لك حق يا رسول الله أنك تقول كده بس أنت يا رسول الله برضو اللي بتقول أجلس مع الصالحين آه ده النبي بيعلمنا كلنا لازم تجلس مع الصالحين اوعى من مجالس السوء مجالس شؤم والله العظيم مجالس السيئين والطالحين مجالس شؤم على أصحابها شوف أبو طالب قد إيه بذل للنبي بذل من المال بذل من الجهد بذل حماية بذل وقاية لرسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين من حديث المسيب بن حزن رضي الله عنه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة أتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله وكان في المجلس أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية وشوف شؤم مجالس السيئين قال يا أبا, يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب فلا زال رسول الله يكررها علي يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله كلمة تقر بها عين الرسول صلى الله عليه وسلم ويعودان بتلك أترغب عن ملة عبد المطلب فلا زال رسول الله يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة حتى قال آخر ما قال بل على ملة عبد المطلب ثم مات هي دي مجالس السيئين في رواية لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد والله لولا أنني أخشى أن تعيرني بها قريش لأقررت بها عينك كان هيآمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولكن رفقة السيئين رفقة, الص... رفقة الطالحين هو ده شؤمها هو ده شؤمها هرقل عظيم الروم هرقل عظيم الروم لما سمع ان ابو سف... ابا سفيان جاي لبلده وسمع بخروج النبي محمد صلى الله عليه وسلم نادى على ابي سفيان وبدا يساله بعض الاسئله إيه قال له اول ما قال له إيه يا ترى كيف نسبه فيكم يسال عن النبي محمد قال هو فينا ذو نسب قال هل قال احد قبله هذا القول قال لا قال هل كان من ابائه من ملك من ملك قال لا قال فهل أقوياء الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم قال لا بل ضعفاؤهم قال يزيدون أم ينقصون قال لا بل يزيدون قال هل يرتد أحد منهم سقطة لدينه قال لا ثم سأله بعد ذلك هل كنتم تتهمونه بالكذب قال لا قال هل حاربتموه قال نعم والحرب بيننا سجال والحرب بيننا سجال بنغلب مرة وبيغلب مرة فسبحان الله إلى أن قال له وماذا يأمركم قال يأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا ونقيم الصلاة ونؤتي الزكاة ونصل الأرحام ونصنع كذا وكذا في آخر الحديث في آخر الحديث قال كل هذه الأسئلة سألتك حتى أتبين هل هذا الرجل صادق أم كذب وفي آخر الحديث لما تبين له أن هذا هو النبي الحق قال لقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظن أنه خارج فيكم ولو أني أعلم أنني أخلص إليه لو أقدر أن أنا أسيب مملكتي وملكي وأروح له والله لو كنت عنده لغسلت عن قدمه وظلت هذه الأسئلة في دماغه رقل السنوات وهو يعلم أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو النبي الحق المبين وسبحان الله سبحان الله دامت الأيام ودارت الأيام وبعد ذلك لما وقر الإيمان في قلب هرقل شوف خطر صاحب السوء جمع هرقل الحديث في البخاري ومسلم فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة له بحمص في قصر عظيم له بحمص وغلق الأبواب ثم اطلع عليهم فقال يا معشر الروم يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي قال فحاصوا حيصة الحمر هاجوا كده واضطربوا كل واحد رجع على الابواب ايه ده انت اسلمت ولا ايه انت امنت ولا ايه لا لا لا ده احنا نعزلك فورا يوم تظن ان انت تغير دينك تطلع من النصرانية للاسلام فحاصوا حيصة الحمر وتوجهوا الى الابواب فوجدوها قد غلقت فلما رأى هرقل منهم ذلك فلما رأى هرقل منهم ذلك وأيس من الإيمان أي أيس من إيمانهم قال ردوهم عليه وبعد كده شوف أصحاب السوء حولوه تماما عن الإيمان وقام قال لهم والله إني قد قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم فقد رأيت أي شدتكم على الدين فسجدوا له ورضوا بذلك ومات هرقل على ذلك مات على الكفر والعياذ بالله بسبب رفقة السوء عكسه النجاشي عكسه النجاشي صاحب شخصية قوية ما شاء الله اللي حواليه لا يؤثرون فيه أبداً لما جاء عمرو بن العاص وبدأ يطعن في الصحابة لما توجهوا إلى هجرة الحبشة الأولى قال له عمرو بن العاص إن ناس من أرضنا رغبوا عن ديننا وهم في أرضك قال النجاشي في أرضي قال نعم فبعث إليهم وأخذ جعفر رضي الله عنه يتكلم فقال له النجاشي لما دخل بقى الصحابة على النجاشي فلم يسجدوا له فقال عمر عمرو بن العاص اسجدوا للملك قالوا والله لا نسجد فقال النجاشي لجعفر لما, تم لما لم تسجدوا لي قالوا لا نسجد إلا لله عز وجل أمرنا رسولنا بهذا قال ومن رسولكم قالوا أيها الملك إنا كنا في جاهلية وشر كنا نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونشرب الدم ويأكل القوي من الضعيف ونسيء الجوار ونظلم ونصنع كذا وكذا حتى بعث الله فينا نبيا أرسله الله تبارك وتعالى إلينا فأمنا به وصدقناه واتبعناه فأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا وأن نصوم وأن نصلي وأن نصنع كذا وكذا وكذا فقال عمرو بن العاص إنهم يخالفونك في عيسى عليه السلام فقال فما تقولون في عيسى فاستفتح جعفر رضي الله عنه صورة مريم وأخذ يتلو آيات الله عز وجل التي نزلت في شأن مريم وابنها عليهما الصلاة والسلام فقال هرقل في هذا الوقت والله والله ما خالف هؤلاء ما جاء به عيسى من عند الله عز وجل وسبحان الله وقر الإيمان في قلبه وقر الإيمان في قلبه رغم أن الدنيا كلها وقفت أمام النجاشي في هذا الوقت إلا أنه كان رجل ما أقوى شخصيته ما أقوى شخصيته ثبت حتى مات على الطاعة مات على دين الله عز وجل مات على الإسلام وطلق النصرانية سبحان الله قال ففي الو... في اليوم الذي مات فيه شوف شوف ربنا رفعه قد ايه اوحى الله الى نبيه محمد هرقل في الحبشه السودان و... السودان واثيوبيا الان والنبي في المدينه اوحى الله اليه ان هرقل قد مات فامر النبي الصحابه ان يخرجوا ويصلوا على هرقل تقول ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها وما زلنا نتحدث انه كان يرى النور على قبره كان يرى النور على قبره ليه كان رجل صاحب شخصية قوية ما كان أبدا أبدا أبدا القساوسة والرهبان فأمر النبي صلى الله عليه وسلم معذرة أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أنهم يخرجوا علشان يصلوا على النجاشي رحمه الله قالت عائشة رضي الله عنها وما زال يرى على قبره النور وما زال يرى على قبره النور مجالس السيئين مجالس شؤم قال الله عز وجل ويوم يعض الظالم على يديه ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا هذه الآيات هذه الآيات كان لها سبب نزول كما روى الإمام السيوطي في كتابه الدور المنثور قال وأخرج ابن مردويه وأبو نعيم في الدلائل بسند صحيح من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا معيط ده رجل كان من الكافرين كان يجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وكان لا يؤذيه وكان رجلا حليما وكان بقية قريش إذا جلسوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم آذوه وكان لأبي معيط رفيق حبيب غائب ببلاد الشام فأخذت قريش التحدث صب أبو معيط يجلس مع محمد يقرأ يسمع من محمد القرآن كثيرا ما يجلس معه خلاص بدأ محمد يؤثر عليه صب أبو معيط مين يأثر على أبو معيط شوف رفقة السوق بتفكر وتدبر قد إيه علشان تضله فقالوا لن يؤثر عليه إلا صاحبه الذي في بلاد الشام فلما عاد وقدم خليله من بلاد الشام ليلا قال لامرأته ما فعل محمد قالت أشد مما كان أمرا قال فما فعل خليلي أبو معيط قالت صبأ فبات بليلة سوء فلما أصبح أتاه أبو معيط فحياه فحياه فلم يرد عليه التحية قال ما لك لا ترد علي التحية قال أرد عليك تحيتك وقد صبوت أي كفرت قال ما صبوت قال والله لا أصدقك حتى تذهب فتبصق في وجه محمد وتسبه بأشد ما تعلم من السباب والنبي في الحجر يقرأ القرآن ويتلو القرآن ويتلو كلام ربه بإذا بأبي معيط ما جاء هذه المرة ليجلس كما تعود قبل ذلك بجوار النبي ليستمع منه القرآن ما كان أبدا بهذا الرجل الحليم الذي كانت تعرفه قريش ولكن كان رجلا بذيئا جاء فبصق في وجه النبي محمد وسبه بسباب لم تسمع العرب بمثل هذا السباب فقال النبي صلى الله عليه وسلم له لئن رأيتك خارجا من مكة لقتلتك لئن رأيتك خارجا من مكة لقتلتك ويقتل أبا معيط بالفعل يوم بدر إيه اللي حصل لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لبدر وأراد الكفار أن هم يخرجوا أيضا لبدر توجه خليله إلى أبي معيط وقال اخرج معنا قال لا لقد قال محمد لئن رأيتك خارجا منها لقتلتك قال سآتيك بجبل أحمر بجمل أحمر لا يسبق فإن كانت الهزيمة عاد بك إلى مكة مرة ثانية سبحان الله إيه اللي حصل برضه للمرة الثانية للمرة الثانية صاحب السوق بيضل صاحبه لحد ما خرج أبا معيط خرج أبو معيط في يوم بدر ويؤخذ من الأسرة ويقتل وهو يقتل قال هذه الكلمات ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا وأخرج أبو نعيم من طريق أبي صالح عن ابن عباس قال كان عقبة بن أبي معيط لا يخدم من سفر إلا أعد طعاما فدعا إليه أهل مكة كلهم وكان يكثر أيضا عقبة بن أبي معيط رغم ما فيه من ظلم وضلال يجلس, يجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعجبه حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان بيحب حديث النبي قوي كان بيحب يستمع له كان بيحب يسمع منه القرآن ولكن غلب عليه الشقاء فقدم ذات يوم من سفر فصنع طعاما ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي لا أطعم من طعامك حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله قال فتشهد عقبة بن أبي معيط فبلغ ذلك أبي بن خلف صاحب السوء فبلغ ذلك أبي بن خلف فأتاه فقال أصبوت يا عقبة وكان خليله كان صاحبه فقال لا والله ما صبوت ولكن رجل دخل علي فأبى أن يأكل حتى أشهد فتشهدت فقال فاستحييت أن يخرج من بيتي قبل أن يطعم فشهدت, فشهدت له بذلك قال ما أنا بالذي أرضى عما قلت حتى تأتيه فتبصق في وجهه ففعل عقبة فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم والله لا ألقاك خارجا منها إلا قتلتك وبالفعل يموت عقبة بن أبي معيط يوم بدر بل رفقة السوء أبو جهل وبي بن خلف وعتبة بن شيبة وربيعة بن شيبة رفقة الضلال اللي ظلت طول عمرها تحارب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة سبحان الله كان أبو جهل رأسهم في الضلال وكان أبو جهل رأسهم أيضا في الهلاك وماتوا جميعا يوم بدر سبحان الله رفقة سوء رفقة السوء دايما رفقة سوء وضلال وهلاك علشان كده ربنا تبارك وتعالى أمرنا بألا نجلس معهم فقال ربنا تبارك وتعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره قال الله عز وجل في شأن هؤلاء المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك تخلفوا عن غزوة تبوك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخرجوا معه ولكن تخلفوا عنهم فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم وكان هؤلاء أصحاب سوء قال الله عز وجل في شأنهم فأعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم لا تجلسوا معهم إنهم رجس رجس آه رجس لا تجلسوا معهم رفقة سوء رفقة شؤم عليك والله العظيم والله العظيم ما فيش واحد منهم هيقف معك في موقف شدة أبدا أبدا فضلا إن هو يقف معك عند موتك فضلا إن هو يدعو لك إذا دخلت قبرك فضلا أصلا إن هو يتذكرك فضلا أصلا أنه يتذكرك هذه رفقة شؤم كم استفاد الصحابة رضوان الله عليهم من رفقتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم كم استفاد الصحابة من ذلك كانوا قبل الإسلام زنا شارب الخمر يأتون الفواحش يأتون المنكرات سبحان الله برفقتهم للنبي محمد تغيرت الحياة تماما تغيرت الحياة تماما كانوا أهل طاعة كانوا أهل قرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم بل كان حنظلة يقول يا رسول الله إنا نكون معك فتذكرنا بالجنة والنار فكأننا نراها رأي عين فترق القلوب وتدمع كما في حديث العرباض بن سارية وعظنا رسول الله موعظة بليغة وجلت منها القلوب وزرفت منها العيون هي دي رفقة الصالحين رفقة الصالحين إذا غبت سألوا عنك رفقة الصالحين إذا وقعت في ذنب خدوا بإيديك رفقة الصالحين اللي في يوم من الأيام إذا بعدت عن ربنا يكونوا أول ناس بيدلوك عن ربنا رفقة الصالحين اللي يكونوا شفعاء لك يوم القيامة إذا وقفت بين يدي ربك مش هيتخلوا عنك حتى في الآخرة حتى في الآخرة لن يتخلوا عنك أبدا إذا رأى المؤمنون إخوانا لهم كانوا في الدنيا أصحابا أصحاب لهم في الدنيا ولكن ذلت أقدامهم في النار بسبب معاصي يقولون أي رب أي رب لا نرضى أبدا حتى يدخل هؤلاء الجنة فيشفعون فيهم عند الله سبحانه وتعالى فيخرجهم الله من النار إلى الجنة علشان كده أصحاب السوء لما يروا هذه البركة لأصحاب الخير يعلموا يقينا مدى مدى عظمة رفقة الخير مدى بركة رفقة الصالحين فينادوا هل لنا من دافعين هل لنا من شافعين ولا صديق حميم فما لنا من شافعين ولا صديق حميم يا ريتنا كنا في الدنيا رفقنا الصالحين يا ريتنا في الدنيا كنا رفقنا أهل الطاعة علشان لهم شفاعة سبحان الله سبحان الله سبحان الله أحبابي سبحان الله أحبابي احذروا رفقة أهل الفساد والله هيتخلوا عنكم وإذا قفتم بين يدي الله عز وجل تحولت الخلة إلى عداوة الصحبة لعداوة قال الله الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين قال الله كلما دخلت أمة لعنت أختها لعنت أختها سبحان الله هي دي الصحوبية هي دي الصحوبية تحولت لعداوة يعني انت عايز في الآخر هما بيقولوا خلاص الوقت خلص أسيب أصحابي أنا هقول أنت قدامك مرحلتين انجز الأولى واوصل للتانية أما المرحلة الأولى اترك أرضك فورا فإنها أرض سوء واذهب إلى أخم كذا فإن فيها قوم يعبدون الله روح للصالحين وامسك في رقبته وقول له أنا خصيمك أمام الله إذا سبتني دلني على ربنا سبحانه وتعالى إذا رجليك ثبتت على طريق الطاعة إذا رجليك ثبتت على طريقك إلى الله سبحانه وتعالى اطلع على طول المرحلة الثانية روح لأصحابك روح لأصحابك وخد بإيديهم ودلهم على ربنا ودلهم على ربنا علشان حرام إن كل أصحابنا دول يضيعوا ويتوهوا في الدنيا دي كلها والله أعظم صحوبية صحوبية الطاعة وأكتر صحوبية هيكون عليك هيكون شؤم هتصيبها هيصيبك من شؤمها في الدنيا وفي الآخرة صحبية الضلال احذر احذر احذر كن المؤثر ولا تكن ولا تكن المتأثر هي دي العلاقة اللي هتربط بينك وبين أصحابك إذا أثرت فيهم بالطاعة خليك معاهم إذا أثروا فيك احذر من صحبتهم ثبت رجليك على أرض الطاعة وبعد كده خد بإيديهم إلى الله سبحانه وتعالى يكتب الله تبارك وتعالى لك ثواب كل كل إنسان دخل منهم مرة ثانية في طريق الدين في طريق الالتزام في طريق الطاعة وللأسف كالعادة الوقت خلص بسرعة هي كده مجالس الصالحين أمثالكم دايما بتمر بسرعة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فاتبعون أحسنه إنه ولي ذلك القدر عليه صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته